قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جافا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته فوق الخلائق
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد أيها الإخوة أيتها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة على الهواء مباشرة وبرنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة والذي يسعدنا ويشرفنا بعد غيبة حلقة واحدة الأسبوع الماضي أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة مرحبا دكتور مرحبا شيخ مصطفى الله يبارك فيك وهي حلقة عندنا السنة الله يبارك فيك أرحب بك الله مرة يبارك أخرى.
فيك يا شيخ مصطفى الله يبارك فيك آه، هذه آه، تقريبا هي الحلقة آه، السادسة في آه، هذا الموضوع ال- الذي يحتل جانبا كبيرا من الأهمية لأنه يتعلق كما قلنا سابقا آه، بالمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب كما أخبر بذلك رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ما يدور في القلب آه، من الداخل من خواطر ومن نوازع نازع خير ونازع آه، شر لمة من الملك ولمة من الشيطان هذه الأشياء التي جاءت بها آه، السنة النبوية آه، الصحيحة لا ينبغي أن يمر عليها المسلم دون أن يتوقف ويسأل و- ويتأمل ويتدبر ويعرف د- دوره دوره مع قلبه الذي آه، آه، آه، هو معني أن يأتي به ربه عز وجل يوم القيامة سليما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كيف نذهب إلى ربنا عز وجل بقلب نعرفه لا يصح أن تكون بين أضلعنا قلوب نجهلها آه، فهذه هي القضية وتلك هي آه، أهميتها آه، أمامنا عدو لدود عدو مبين كما أخبر عنه رب العالمين سبحانه وتعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين بين العداوة واضحها هذا هو الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما علاقته بخواطر القلب وما يدور داخل الإنسان هذا موضوع حلقتنا مع أستاذنا الدكتور الله رضوان يحفظك ويبارك فيك يا شيخ مصطفى اتفضل يا الحمد دكتور.
لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، زي ما انت قلت ربنا سبحانه وتعالى قال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا نعم يبقى لازم ندرس العدو صحيح يعني لابد من دراسة العدو دراسة دقيقة ومفصلة ومن خلال آه، يعني المصدر اليقيني في ال- في المعرفة اللي هو آه، آه، يعني الرجوع إلى من خلق الشيطان وخلق الإنسان ربنا سبحانه وتعالى- ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولذلك المصدر اللي احنا بنتكلم فيه لما نرجع فيه للقرآن والسنة فاحنا بنرجع لمصدر يقيني لأن اللي خلقنا هو اللي بيخبرنا عن هذا الجانب اللي بيخبرنا عن اللي بيحصل بيخبرنا عن حقيقة انت شئت ام ابيت واحد يقول لك انا مش مصدق بالكلام ده او ايه حكاية العفاريت وما العفاريت فهو لا يريد يقول لك ده ده شيء خرافة هو ده بيتكلم عن آه، آه، واقع في خياله اما الواقع الحقيقي ان في فعلا شيطان والشيطان ده هو يعني آه، بينه وبين الانسان صراع فلازم نعرف مصدر الصراع واصل ما يتعلق بالشيطان وليه ربنا سبحانه وتعالى سمح للشيطان ان يتسلط على الانسان بالوسواس لأن- الحكمة من وراء الحكمه ذلك.
من وراء ذلك لان الشيطان آه، ناس كتير ما يعرفوش لك ولا ربنا سبحانه وتعالى يعني آه، ليه سمح للشيطان بان هو يتعبنا بالنسبة لأهل الإسلام وأهل الإيمان يؤمنون بأن في شيطان مم.
طب هو من ضمن الأشياء اللي بيجي بقى الشيطان كخاطر انه طب ليه يسمح بان الشيطان يوسوس للانسان فهو ما يعرفش الاجابه فتيجي تبص تلاقي ايه امور في النفس يشكك الانسان في ربه ويشكك الانسان في حكمه الحق سبحانه وتعالى في خلقه لكن هو لما يدرس القضيه دراسه علميه مبنيه على نصوص قرانيه ونبويه وايضا تتوافق مع العقل البشري والمنطقيه العقليه يعني برضو من ضمن الكلام ان احنا بنحاول آه، نبين ما في القران والسنه المنطقيه اللي فيهم قبل ما نتكلم على الاعتماد على الدليل النقلي فقط يعني بقول القرآن والسنة المفروض احنا نصدق بخبر الله تصديقا جازما وبالرغم من ذلك قمة الكمال العقلي في تصديق خبر الله عز وجل لأن زي ما بقول فيه منطقية بمعنى الكلمة فربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا في المرة ال- السابقة واتكلمنا برضو في هذه النقطة ان ربنا اصلا لما خلق الانسان خلقه بجانبين جانب آه، يعني آه، محسوس وجانب غيبي فالجانب الغيبي احنا بنتكلم على القلب رؤية من الجانب الاخر فبنعتمد فيها على ما وصف رب العزة والجلال واحنا بنحاول نقرب الصورة من خلال اشكال توضيحية مش هي دي مثلا الكيفية الغيبية لا ده دي اشكال توضيحية فبنقول في منطقتين أكدت عليهما جميع النصوص منطقة لحديث النفس ومنطقة لكسب الإنسان واختياراته اللي هيتحاسب عليه المنطقة اللي فيها قول القلب أو حديث النفس اللي موجود في الإنسان الخواطر ديت لازم ندرسها فمن ضمن الخواطر اللي اتكلمنا عنها في المرات السابقة إن في نازع خير ونازع شر آه، نازع الخير يلقيه الحق سبحانه وتعالى في قلب الإنسان نازع الشر ربنا سبحانه وتعالى يتركه لهوى النفس في الإنسان والخواطر تتولد من الهوى ايضا ده وضع الانسان يوم ان خلقه رب العزه والجل قبل ما الشيطان يجي او قصه الشيطان تحصل في تفاعل مع الانسان نازع خير ونازع شر وفي عقل بيميز بين الجانبين وده متصل باراده الانسان في منطقه الكسب زي ما احنا شايفين منطقه حديث النفس فيها نازع خير ونازع شر والعقل بيتابع الخواطر آه، منطقه الكسب فيها ال ال الاراده والنيه والمشيئه والعزم والقصد وبقيه الاختيارات بتاع الانسان ربنا خلق الانسان كده
نعم يوم خلقه وسواه قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها مم.
نيجي بقى لقضية الشيطان كعامل أساسي في تشكيل الخواطر بالنسبة للإنسان اللي حصل في قصة الشيطان ممكن واحد يسأل برضو الشيطان ده يطلع إيه بالظبط ماهيته الشيطان الشيطان مخلوق من مخلوقات الله ربنا سبحانه وتعالى خلقه قبل وجود الإنسان ليه لأن ربنا قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم من قبل أي من قبل وجود الإنسان والجن خلقناه من قبل يعني مخلوق سبقنا في الوجود والجان على رأي جمهور أهل العلم على تفسيراتهم جميعا إن الجان آه، اللي هو أبو الجن زي آدم بالنسبة للبشر نعم آدم عليه السلام أبو البشر أبو البشر له زوجة وأنجب الذرية الجان أبو الجن اللي هو إبليس إبليس برضه له آه، زوجة وظهرت منه ذرية كيف يتزاوج آه، ربنا قال ومن كل شيء خلقنا زوجين فيبقى معنى ذلك ان إبليس برضه آه، نفس الكلام بالنسبة لتكاثره لكن الجان اللي هو إبليس الكبير رفعه الله عز وجل وجعله بين الملائكة قصة رفع آه، إبليس إلى ال- السماء أو جعله بين الملائكة دي ما احناش عارفين تفاصيلها لأن ربنا ما أخبرناش الكلام ده حصل إزاي لكن اللي احنا نعرفه إن إبليس كان بين الملائكة ويعامل معاملة الملائكة الدليل على كده إن ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب الملائكة بخطاب عام وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فاستثنى إبليس من مين؟ من الملائكة طيب إيه اللي يفرق إبليس عن الملائكة؟ إبليس رفع إلى درجة الملائكة حكما ودرجة ورفعة ومكانا لكن خلقا لا والجان خلقناه من قبل من نار السموم فهو مخلوق من نار إنما الملائكة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال خلقت الملائكة من نور يبقى اللي احنا نعرفه من خلال النصوص القرآنية وما أجمعت عليه الآيات والأحاديث إن الملائكة بينهم أبو ال- الجن كلهم اللي هو إبليس ويعامل معاملة آه، معاملة ال- الملائكة في الحكم والدرجة أما في أصل الخلقة هو مخلوق من نار والملائكة مخلوقة آه، من نور ربنا كانوا يسبحون الله عز وجل وما فيش درجة يصل إليها مخلوق أن يكون في درجة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نعم طيب بدأت القصة الكلام ده هو في نقطة برضه هتتضح لنا إن شاء الله عز وجل آه، مستقبلا لما نيجي نتكلم على الحكمة العامة بقى في في خلق الكون ككل وعلاقة الكون بالإنسان وإزاي ربنا هيئ الكون من أجل الإنسان ربنا لما استخلف الإنسان في أرضه بعد أن آه، خيره في حمل الأمانة الإنسان لما ربنا سبحانه وتعالى خيره في حمل الأمانة و- و- واختار حملها وقال أنا أحملها وحملها الإنسان ربنا سبحانه وتعالى سخر له كل من رفض الأمانة وجعله مسخرا لمن قابلها اللي هو الإنسان كان الملائكة في السماء في هيئة ال- ال- ال- الوضع القديم بالنسبة للسماء كانت عبارة عن دخان ملتصق بالأرض ربنا سبحانه وتعالى فصل ذلك تفصيلا وهيحتاج إن شاء الله الموضوع إلى أن احنا نبسط له آه، في ذلك حلقات إن شاء الله لكن اللي حصل إبليس كان بين الملائكة وعم علتهم فلما خلق الله آدم عليه السلام وأعلن للملائكة ومعهم إبليس أنه سيستخلفه في أرضه فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فالملائكة ردت برد الرد ده يعني يحتاج لوقفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك سياق الكلام زي ما قال ابن جرير الطبري وده أفضل من فسر هذه الآية بعد بحث طويل في كلام المفسرين قال إن الملائكة هل الملائكة كانت بتستفسر ولا بتستنكر وضع الملائكة استفسار والسياق نفسه سياق استنكار لأنه بيقول أتجعل فيها ما يفسد فيها أما ربنا يقول لكم إني جعل في الأرض خليفة المفترض تقولوا أنت ربنا افعل ما تشاء سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا إنما تقول لا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا ومن أدراكم أنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء مم.
وهل كل البشرية ستفسد في الأرض وتسفك الدماء ولا الكلام ي- ينبغي أن يعم لا يعمم بل يخص لأن الأنبياء والرسل لا يسري عليهم الإفساد في الأرض وسفك الدماء يبقى التعميم فيه خطأ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال آه، إني أعلم ما لا تعلمون وخصوصا هم سبحوا وصفوا نفسهم بالتسبيح والتقديس فقال إني أعلم ما لا تعلمون وعلى قاعدة يا دكتور اسمح لي على قاعدة أن الملائكة آه، مخلوقات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلا يتكلمون مثل هذا الكلام إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى لا هنا الملائكة في موطن ابتلاء يا شيخ مصطفى مم.
لان هو ربنا بيقول لهم ليه ان جاء في الارض خليفه اصلا طب ازاي ابتلاء والملائكة غير مكلفين لا ده هو هنا في الم- الموطن ده موطن ابتلاء باجماع آه يعني كلام أهل العلم الكلام قال- في- باجماع ليه يعني هم لما يقول لك ربنا سبحانه وتعالى لما امر الملائكه بالسجود لادم أصل الكلام ده بين العقل والنقل لا ما احنا بنتكلم على النقل مم.
ده كلام ك- كلام نقل محض مم.
لان تكليف الملائكه واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس فده تكليف من الله عز وجل للملائكه بالسجود فاللي فيه اللي هيسجد وفي اللي مش هيسجد مم.
فدليل دليل دليل ذلك ان ابليس امتنع عن السجود فعصى امر الله ومش ممكن يعصي امر الله الكوني انما يعصي امر الله الشرعي مم.
فالامر هنا امر تكليفي ولذلك هو ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يبتلي الانسان بالملائكه اللي اتخلقت قبلنا مم.
ويبتلي الانسان برضه بالجن اللي عمل معامله الملائكه فظهر حقده هو بيقول يعني معقول العالم ده كله يهيأ من اجل هذا المخلوق اللي خلق من طين واحنا احسن منه في الرفعه والدرجه فلو اراد الله ان يستخلف ما يستخلفنا احنا هي دي القضيه قضيه الحاقد ان لما يكون واحد ربنا سبحانه وتعالى اعطاه درجه عاليه وبالرغم من كده يحقد على غيره اللي خد نعمه معينه فيحصل حقد ويتولد الحقد فالملائكه ارادت ان تبين تقول يا رب انت اعظم من ان تعصى إن أردت أن تستخلف فاستخلفنا نحن فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ده المعنى اللي موجود في الآية يعني الملائكة كان قصدها الاستفسار إنما الاستنكار كان من إبليس هل هل نستطيع أن نقول أن آه، ها- يعني كلام الملائكة بهذا الشكل يعد نوعا من الغيرة ع- على, على تن- طاعة الله عز وجل طاعة الله وتنزيه الله سبحانه بس وتعالى في هنا نقطة يعني إيه إحنا هو ابن جرير بيقول إيه مم.
آه، آه، ال- على فكرة الآية دي مشكلة مم.
وتحتاج إلى بسط وشرح وإن شاء الله هيجي لها بالتفصيل ابن جرير الطبري بيقول إن الملائكة كانت تسعى إلى أن يستخلفها رب العزة والجلال بدلا من الإنسان
لما علمت أن الله سيجعل في الأرض خليفة خليفة مم.
لان قالوا طب ما احتمال ده آه، يفسد في الارض ويسفك الدماء هم بعض الناس يقول لك ذكروا ذلك قياسا على ما سبق بس الكلام ده ما فيش فيه دليل نصي صريح مرفوع للنبي عليه السلام مم. مم.
كلها اقوال للمفسرين واجتهادات يعني لكن بالنسبه لسياق الايه نفسها ما ينفعش تقول لربنا سبحانه وتعالى اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك وهو بيقول لك اني جاء في الارض خليفه طب إنت- المفترض تقول له إيه؟ انت ربنا افعل ما تشاء انك انت العليم الحكيم بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى علم ادم الاسماء واثبت لهم ان هذا المخلوق اللي قلت فيه سيسفك الارض ويسفك الدماء لو ان الله عز وجل علمه ممكن يبقى افضل منكم في المكان مم.
فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين في إيه؟ ابن جرير الطبري بيقول لك التفسير فيه إن كنتم صادقين في قولكم إني إن جعلت الخليفة من, غو... من غيركم عصاني وسفك الدماء وإن جعلته منكم سبحتموني وقدستموني فأنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يبقى ده كان المفروض يتقال من الأول لما قلت لكم إن جعل أرض خليفة مم.
ولذلك ابتلاهم ابتلاء شديد الابتلاء الشديد في إيه إن الأول مرة الملائكة تؤمر ومعاهم إبليس طبعا ومعاهم إبليس بالسجود مش لله لمخلوق وإذ قال ربك الملائكة إن جاء في الأرض خليفة بعد كده بقول لهم إيه و- وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اللي صادق بقى في التسبيح والتقديس ينفذ الأمر الإلهي فالأمر الإلهي غريب عليهم فهنا أراد الله أن يفصل بين أمرين طبعا هذا آه، يعني السجود ده بيسموه سجود تحية لا السجود حقيقي حقيقي أي ما نعرفش كيفية السجود إيه بالنسبة لكن للملائكة، طبعا لكن هو سجود.
ما هو ما هو القاعدة أنهم لا يعبدون إلا الله سبحانه بس وتعالى السجود لغير الله بأمر الله مم.
توحيد آه، هذا ما أريد أن أقول أي، إنما السجود لغير الله بغير أمر الله شرك مم.
زي تقبيل الحجر تقبيل الحجر تعظيما للحجر بأمر الله زي الحجر الأسود توحيد مم.
إنما تقبيل الأعتاب والأضرحة شرك مم.
هذا الفرق بين ال- الأمرين بالضبط، هو ده اللي فاللي أقصده.
أمر ربنا سبحانه وتعالى ولذلك إن هو الأمر أراد الله أن يبين آه، آه، آه، آه، ويفصل في القضية بين من كان مستفسرا ونيته حسنة زي الملائكة بدليل أنها سجدت وبين من كان مستنكرا اللي هو إبليس حاقدا فكشف الله عن آه، سوء سريرته عندما أمره بالسجود فامتنع الملائكة طبعا ترتب عليها حكم آخر احنا هنعرف الكلام ده إن شاء الله هيأتينا بالتفصيل لأن طبعا في الحكمة العليا لازم نعرف الكلام ده نعم.
نشأة الكون وإزاي تمت وإزاي مرت من مرحلتين مرحلة الرتق والدخان اللي قعد فيها ست أيام بالنسبة للخلق و- وبعد كده خلق آدم وبعد كده موضوع الاستواء على الأر- العرش ثم مسألة إنشاء الكون بوضع جديد اللي احنا عليه ده نعم ودي هيفسر حتى للجماعة اللي بيتكلموا على نشأة الكون وهم مش عارفين مم.
الجماعة بتوع الفيزياء بيتكلموا على عمر الكون ملايين السنوات والواقع بيقول غير كده اخد بالك ازاي فازاي نجمع بين هذه الاراء بحيث الدين يحل لهم المشكله وان شاء الله هيكون فيها حل طيب جدا لكن انا بتكلم على ايه على قصه ابليس في البدايه في النش... في النشاه نفسها نعم ابليس حقد على الانسان فقال لا انا مش ساجد ده ما يستاهلش ان أنا اسجد له انا خير منه كلمه خير منه هو كان يسعى الى المهم اللي هي ان يستخلف في الارض يعني وان العالم ده يبقى بالنسبه ربنا يهيئه من اجله وانه يعبد ربنا فيه فهنا الملائكه لما سجدت ربنا كلفها بقى بتكليف جديد التكليف الجديد بقى ان تقوم بتدبير امور المخلوقات والاشراف على حساب الانسان اللي سجدوا له وده الجديد في الموضوع يعني ده الجديد اللي بيضاف في لقاء العقيده لاول مره مم.
ان بعد سجود الملائكه امتثالها لأمر الله آه، سبحانه وتعالى ولذلك ربنا شر- شرفها ورفعها وكرمها بعد سجودها بعد سجود إذ قلنا الملائكة سجودوا لآدم وفي الآية فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس فبعد سجود الملائكة ربنا رفع الملائكة ورفع درجتهم واست... وجعلهم مدبرات للكون هو مش محتاجهم بس ليه ليه جعلهم مدبرات تشريفا له وجعل الإيمان بهم تاني ركن من أركان الإيمان وجعل مكانتهم اسمح لي يا دكتور ي- يقاس عليها مثلا الذي- الذي يقرأ آه، القرآن يصل إلى وهو درجتهم في ماهر الطاعة مع السفرة الكرام آه، البراء نعم.
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا على طول كده لو احنا ما ما امتثلناش لامر الشرع ايه اللي يحصل يقول ولو نشاء لجعلنا منكم منكم مل- يعني بدلا منكم آه، لجعلنا ملائكة في منكم الأرض ملائكة في الأرض يخلفون مم.
لأن هم كانوا طلبوا الكلام ده على أساس إن يعني ربنا أعظم من أن يعصى فلما تديكوا هذه المكانة وتعرضون على الله عز وجل فالملائكة اللي بتتولى الحساب عليكم وتدبير أمور الخلق من أجلكم هذه أولى أن تستخلف في الأرض منكم لو أنكم عصيتم رب العزة والجلال إذا الملائكة كانت تريد أن تستخلف لتملأ الكون تسبيحا تسبيحاً وتنزيها لله وتقديساً.
سبحانه وتعالى إبليس بقى ملقاها حقدا مم.
فهو حقده في امتناعه هيضره هو مم.
بالنسبة لإبليس هيضره هو فهنا إبليس آه، آه، طلب من ربه هي يعني طبعاً قضية قضية شديدة الدقة يعني جدا الحقيقة.
ولذلك الحمد لله ان احنا في كتاب آه، منة القدير آه، فصلنا القضية تفصيل شديد جدا وهنعرضها ان شاء الله في لقاء العقيدة فيما يتعلق بالحكمة العليا مم.
في خلق الإنسان ونشأة الكون ومراحل نشأة الكون قبل خلق السماء والأرض وقبل العرش والماء وما يتعلق بهذه الأشياء مف- مطلوب المسلم يعرف عقيدته نعم وهذه صحيح.
الأشياء لازمة لأن الشيطان مش هيسيبه لغاية ما يعرفها مم.
إن ما كانش يعرفها صح هيعرفها غلط من خلال آه، إما آه، شركيات ووثنيات وأشياء يصدقها في فلسفات آه، غريبة عننا آه، بو- بوذية أو آه، آه، ب- آه، نصرانية أو غير ذلك هيلاقي إن في فلسفات هتدخل له عشان يفسر له نشأة الكون لأن عايز أعرف أنا أنا جاي منين أنا كإنسان مصدر إيه وجاي منين و- والدنيا دي ماشية إزاي ما أنا أنا أنا موجود هنا كمحور شايف الناس من حواليا وان في خالق للكون وفي شيطان فلازم اعرف هذه التفاصيل ونحن يعني نحن مأمورون بهذا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف, كيف بدأ بدأ الخلق الخلق.
لكن من خلال عقيدة صحيحة من خلال وسليمة.
عقيده صحيحه يعني مم.
وخصوصا بقى لما يكون واحد اصلا مؤمن وعالم باحث في الكونيات او في الفيزياء النوويه او في عالم الذره وما شابه ذلك او في نشاه الارض في الجيولوجيا وكلام من ده ويكون مؤمن باخبار الله عز وجل اللي ورد في القران بتتحلله عقد شديده جدا ولذلك من اثار هذا الكلام ان شاء الله عز وجل ان من يسمع هذا الكلام من الجماعه الباحثين هتتحل مشاكل كتير جدا في تفسير نشاه الكون هم السبب فيها ان هم بعيد عن القران والسنه ويمكن الواحد من ممن قاموا بهذا ال- الجهد ال- استاذنا الدكتور زغلول النجار بارك الله في عمره يعني حينما حينما يعني ربط بين علم الجيولوجيا وبين ايات ال- القران الكريم ربطا منهجيا منطقيا بحثيا وصل الى نتائج يعني آه، شدت من ازرع عقيده المسلم يعني نعم في- واحنا في ال- في ال- في المساله بنقول احنا ب- بنعتمد على تصديق خبر الله اولا هذا هو الاصل ثم ما جاء من ابحاث هذه الابحاث هتكشف لها العقيده الاسلاميه مم.
كثير من الأش- لان الشخص بيدور من خلال منظور آه، نظر ضعيف مم.
هو شايف حاجات من خلال اسباب بيدرسها مم.
لكن التفاصيل جت من اللي خلق نفسه نعم آه، الا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير وبعدين بيقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم لكن يب- يبقى او تبقى مساله الابتلاء الكبرى نعم الايمان بالغيب الايمان بالغيب وبخبر السماء الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا مم.
نرجع بقى لقصة الشيطان دي معلش آه، الإجابة دي اتفضل.
هي- موضوع التفصيل ده جبنا عشان نعرف إيه هو الشيطان نعم إبليس في امتناعه عن السجود تشيطانة الشيطانة إن خرج عن حده في كونه عبدا لله عز وجل فامتنع ونازع الله عز وجل استكبر عن الخضوع والعبادة الشيطانة هنا التمرد التمرد اللي هو سماه أو وصفه شيطانا مريدا أي- أ- أ- أ- أصل الشيطانة اللي هي مسألة الإيه اللي جاي من ال- من شطن اللي هو بتاع ال- البئر زي ما ال- عنتر مشداد كان بيقول آه، يدعون عنتر أو رمحه كأنها أشطان آه، بئر في لبان ال- الأدهام على على ما أذكر بالنسبة مم.
للبئر مم.
فإن هو شيء خرج خرج عن حده مم.
فالشيطان خرج عن حده وعن وصفه كمخلوق المفروض يكون عبد الله عز وجل فاستكبر فكان استكباره سببا في أن يوصف بالشيطنة مم.
طيب هو دلوقتي عدم سجوده هيأثر عليه هو وهو حاقد على الإنسان وربنا خلق الإنسان زي ما قلنا بنازعين نفسيا نازع خير ونازع شر بس فالشيطان طلب من ربه طلبا قال أنظرني إلى يوم يبعثون عشان إيه عشان أثبت لك كانوا يقول كده عشان أثبت لك إن هذا الإنسان لا يستحق هذه المنزلة اللي أنت اديتها له فدعني أوسوس له
مم.
وانا اثبت لك ان احنا كنا اولى للاستخلاف من هذا الانسان
إنه قابل للغواية أي لا مش كده ده هو هو عايز ال- يثبت الفكرة يعني دلوقتي أنه- ايوه انه أنه- بعد الطلب بقى الشيطان مم.
دي دي دي القضيه الاساسيه في آه، واحد يسال الشيطان جاي ليه لان هو اللي طلب طب حتى- عايزين عايزين نكرر ونبين هذه الحكمة مرة أخرى بعد أن ناخذ هذا اتفضل.
الاتصال أخونا أبو عمر من المنصورة السلام عليكم ورحمة الله أبو عمر ازي حضرتك يا مرحبا بيك اتفضل ممكن نسال الشيخ اتفضل هو يا شيخ بالنسبه لحضرتك آه، احنا يعني سمعنا حضرتك في الحلقات السابقه عن ال- الشيطان وان الانسان سهل جدا ان هو يعني يوقف نزغاته طب بس بالنسبه لل- للسحر يعني تاثير تاثير ال- تاثير الجن على الانسان ان هو مثلا مكلف ب- بشيء معين ازاي الانسان يتفادى تاثيراته يعني من آه، مثلا اذا كان مكلف ب- بتاثير معين ازاي الانسان يحد من من سيطره الجن على ال- على الانسان من آه، على تفكيره على آه، صحيح.
يعني يعني على ال- ال- الوظائف اللي هو الموكل ان هو يعملها دي دي دي مشكله كبيره يا شيخ يعني حاضر حضرتك انت بتقول بس تابع لقاء العقيده وجاي ده بالتفصيل ان شاء الله عز وجل بإذن اسمع الله الدكتور تعالى.
هيجاوبك إن شاء الله بإذن في في تعالى.
النقطة دي اللي هو طبعا بيسال على مساله ايه احنا المساله مش بس مساله خواطر مم.
لا ما هو احنا لما نعرف دراسة العدو احنا بن- بنحاول في هذه الحلقات ان احنا نبين ازاي ان احنا ندرس العدو بتاعنا وانواعه واصنافه وما يتعلق بيه والشيطان اللي هو خاص بالخواطر والشيطان اللي ممكن بعد كده لان الانسان بعد ما يموت القرين اللي معاه ده بيروح فين احنا كده نغير عنوان السلسلة نسميه اعرف عدوك ما هو- هو يعرف عدوك وهو ده فعلا اكبر عدو مم.
لان ربنا سبحانه وتعالى سماه طاغوت نعم مم. متجاوز الحد متجاوز الحد مم.
وكل من تجاوز حده فبسبب خاطر من الشيطان أتى في قلبه فاتبع الشيطان مم.
ولذلك الآيات اللي هتجيلنا والتفاصيل هنقول دلوقتي الصورة المجملة نعم.
أما التفصيل هيجي آه، لحظة بلحظة الأخ بس يتابعنا إن شاء الله عز وجل واصبر حلقة أو اتنين هتلاقي الإجابة جت من نفسها بإذن الله تعالى ان شاء الله احنا بالنسبة لل- للشيطان طلب من ربه أن ينظره فهنا ممكن ربنا يقول له لا فالشيطان يقول له طيب يبقى أنا كلامي كده مظبوط إن أنت حكمتك ليست في محلها وفي نفس الوقت استخلفت المفضول وتركت الفاضل وأشياء من هذا القبيل وبعدين مفيش حد له حجة على ربنا سبحانه وتعالى فأراد الله عز وجل أن يبتلي الإنسان بالشيطان ليزداد الإنسان مكانة على مكانته لو أنه كان من حزب الله وليس من حزب الشيطان مم.
وفي نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى تقام الحجة على سائر العباد ولا يظلم ربك أحدا فطلب من ربه يبقى اللي طلب التسليط الشيطان مش ربنا اللي ابتدأ وقال اذهب فصل تسلط عليهم هيبقى اقول لك ده في ظلم لكن شوف هنا بقى لكن آه، اذن للشيطان لحكمه لحكمة الحكمة هي ايه تحقيق العدل مم.
ان تقام حجته على سائر الخلق لان ممكن واحد يوم ال- ايام الشيطان يقول والله انت يعني احنا لو كنا لو كنت استخلفتني كان احسن مم.
اخبالك ازاي لكن انت تركتنا واستخلفت من هو دوننا آه، آه، ولا انا خير منه خلقتني من خير منه يعني المهمه دي لمهمه استخلاف الانسان في الارض لان قضيه الاستخلاف دي كبيره يا شيخ مصطفى نعم احنا بنقول العالم باسره هيأه الله عز وجل من اجل هذا الانسان العالم كله فوق حتى الملائكه حمت العرش والطوفين حول العرش الملائكه كلها اللي موجوده في وسخر السماء.
لكم ما في السماوات كل ده وما في الأرض جميعاً.
هتبان لما نظهر نتكلم عن الحكمه الك- العليا وابعادها بال- بالنسبه للانسان لكن نرجع للشيطان فربنا سمح له ان يتسلط على الانسان بس بالوسواس فقط معانا هنا دلوقتي نرجع بقى لمنطقه حديث النفس عشان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه احنا عندنا نزع خير ونزع شر فلما سمح للشيطان بان يتسلط على الانسان بالوسواس الشيطان لما يجي هنا بص كده يا شيخ مصطفى دي منطقه حديث النفس اللي اتكلمنا عنها نعم فالشيطان- فالشيطان معانا على البلازما اهو مم.
الشيطان هيقف مع نزع الشر نعم كده هتبقى العمليه ما فيش فيها عدل مم.
ليه لان واحد ممكن يقول لك يا رب دلوقتي هو انا اصلا قادر اقاوم نازع الشر فيا وهوى النفس فيا لما يجي الشيطان كمان يوسوس لي بالعصيان مم.
كده الحكايه مش مش هتبقى- ناقص اعداء مش يعني.
ناقص اعداء مم.
فهنا ده اللي حصل بقى في منطقه حديث النفس ان ربنا سبحانه وتعالى وكل ايضا ملكا قرينا مم.
من يوم ما يتولد شوف القسمة بقى أولا الشيطان لما نزل من ال- م- م- من بين الملائكة وأصبح في الأرض أول ما عمل نصب عرشه على الماء وعمل نفسه يعني ده الشيطان الأكبر مم.
عشان المشاهد برضه إبليس يعرف عليه اللي هو لعنة إبليس الله.
عليه لعنة الله اللي هو الجان أبو الجن مم.
ده هيعيش لآخر الحياة ل- اللي هو رفض ان يسجد لآدم رفض الآن أن يسجد آدم لكن هو جمع كل ذريته الكفار الجن مم.
وشيطانهم وبقوا شياطين معاه وقسمهم ووظفهم ونوعهم اول وظيفه بيقوم بها ان اي انسان يتولد يبعت له قرين يلازمه ما يسيبوش من يوم ما يتولد لغايه ما يموت مم.
ده متخصص في الخواطر بس في تشكيله الخواطر اللي بتيجي في حديث النفس طيب في شياطين تانية اه كتير من ضمنها اللي قام بالسحر من ضمنها اللي هو انفصل عن الانسان بعد موته لان عمر الانسان مش زي عمر الشيطان الشيطان بيعيش زي يعني آه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون يموتون الشيطان الكبير بس هو اللي مستمر في الحياة إنما ذريته لا فافرض شيطان عاش أكتر من عمر الإنسان اللي قرنه الإنسان عايش معاه فترة فمات فالشيطان ده بقى حر طليق ما بيروحش يمسك واحد تاني بيبقى ده مستقل بقى ساعتها يمشي بقى ساحر يستخدمه يروح يعمل حركة مثلا معينة زي ما كان الأخ بيسأل دلوقتي ده هنوصف علاجه إزاي بالنسبة للشيطان اللي هو متحرك اللي بيروح يدي تمام كل يوم لإبليس الكبير زي ما يعني الرسول في صلى الله عليه وسلم شياطين بتحلل معاش يا دكتور اه لا مش يعني متحل الحمد معاش هو شغال ما- شغال ما عندهمش بقى.
كده، هم كلهم مش شغالين حر.
مفيش حد منهم ده شيطانا لانه صاحب مهمه وكده يعني مم.
لكن ممكن من هذه الشياطين ما خلى ابليس الكبير يسلم
آه، والنبي اخبر بذلك آه اخبر بذلك مم.
وهنقول الادله كلها تفصيلا دلوقتي مم.
بس انا بتكلم بالصوره المجمله فهنا دلوقتي ربنا سبحانه شوف العدل بقى ان هنا العدل ربنا سبحانه وتعالى ان ما يسيبش الشيطان يتسلط على الانسان بالخواطر دون ان يجعل له ملكا قرينا كلف ملك قرين من ملائكه اللي سجدت اي واحد يتولد تروح تلازمه لغايه ما يموت ملك ملك يعني امام الشيطان ملك ملك ده سبحان اسمه الله قرين فبات لكل انسان منا قرينان هاتفان مراغبان احدهما يدعو الى التقوى والايمان اللي هو الملك والاخر يدعو الى الشر والفجور والعصيان يبقى هنا العدل بقى شوف بقى عدل ربنا حتى في الخلقة الداخلية في منطقة حديث النفس وده كله معلش حساب يعني برضه نقول ان ده مهما جه خاطر في القلب معلش حساب يبقى نزع للخير نزع للشر هاتف للخير هاتف للشر بس انا قلت في البداية وطولنا في المسألة ده على اساس ايه نبين ان الشيطان هو اللي طلب وهو اللي تسلط ربنا سمح له بانه يتسلط على الانسان بالوسواس يبقى العدل هنا يقتضي ان يكون فيه ملك قرين يلازم الانسان وده اللي حصل واخبر عن النبي عليه السلام واخبر عنه القران كله حتى في سوره قاف فيه نوعين من القرين هنتكلم عنهم بعد قليل ان شاء الله عز وجل اذا اتسع الوقت يعني نعم اذا دلوقتي دي منطقه حديث النفس بتتشكل من هذه جميع الخواطر والاحاديث النفسيه والامور اللي بتحصل داخل الانسان حتى فيما يتعلق بتفسير النسيان نفسه النسيان ربنا سبحانه وتعالى ذكره فوراه حاجه من الاثنين ان كان نسيان يؤدي الى خير يبقى من الملك وان كان نسيان يؤدي الى شر يبقى من الشيطان وهنفسر قضيه النسيان ديت ان شاء الله عز وجل لكن نيجي بقى لايه لقضيه تفصيل الادله المتعلقه بهذا الكلام
نعم هو الشيطان طلب من ربه الوسواس احنا وضحنا الكلام ده هو وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي شو يا شيخ مصطفى مم.
أقول قال أرأيتك هذا الذي إيه كرمت, كرمت عليه علي هذا الذي هذا الذي اللي إيه؟
اسمه آدم ده أولا تحقير لشأن آدم وإن ده, ده ربنا- حقد غير عادي حقد يعني.
شديد أعوذ ما هو بالله من هنقول لك الشيطان.
الحقد ده ش- ولذلك هنا مش عايز ممكن- يذكر اسمه حتى
هيقول لا لك حول ولا قوة إلا بالله هنقول ال- الحقد ده يا شيخ مصطفى اصلا صاحبه حتى الانسان نفسه بيبقى فيه خصله شيطانيه بيشابه فيها ابليس تمام في مساله الحقد مم.
لان الحقد ممكن يكون واحد ما هوش راضي بقضائه وقدره ما هوش راضي بنعمه ربنا عليه فيحقد على واحد كفيف عشان ربنا اداله حته ارض واسعه ولا حاجه انت بالك ازاي أم يحسدون الناس على ما أتاهم آتاهم الله من فضله.
مم.
فهنا فسجدوا إلى بيقول قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا كلمة أحتنكه هي جاية من الحنكة الحنكة والاحتناك الحنكة يعني أنا هجيبهم بسياستي وأثبت لك إن دول- باحتيال يعني باحتيالي مم.
بس احتيال بحكمة مم.
وعنده أساليب وشبهات هيقوم بها هو بيقول لربنا سبحانه وتعالى كده مم.
لا احتنكن ذريته إلا قليلا يعني انفلت منا حد هيبقى قليل قوي مم.
أي- فربنا سبحانه وتعالى لما هو الشيطان يطلب منه كده والإنسان ربنا كرمه واستخلفه بسبب حمله للأمانة لما خير السماوات والأرض والجبال وخير الإنسان فرفضتها وقبلها الإنسان يعني مكانة عظمى فلما تقول بقى أنا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا مم.
واستفزز من استطعت منهم بصوتك فهنا مسألة كلمة بصوتك هو صوت الشيطان أصلا اللي هو الخطر طب هم قالوا صوت الشيطان هنا الغناء هو بيجيب في الأصل خاطر شيطاني يقدر شخص يألف منه أغنية أو كلمات كخواطر خواطر دي أصلا بتبقى إلقاء من الشيطان لما يكون فيها معصية للحق سبحانه وتعالى مم.
فهنا بيبدأ يطلع الصوت على الإنسان من خلال إلقاء الشيطان بالنسبة للخاطر إن كان معصية في أغاني وما شابه ذلك ورجلك وشريكهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا مم.
غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فإذا قلنا إن عبادي العبودية العامة اللي هو سائر البشر من العبيد يعني يبقى سلطان الشيطان محصور في الخواطر فقط مم.
ولو قلنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان اللي هم أهل التقوى والإيمان يبقى هم لن يتبعوا الشيطان في خواطره ولا في أي مسلك يدعو فيه إلى معصية الحق سبحانه وتعالى وكفى بربك وكيل إذا القضية هنا ربنا سبحانه وتعالى وضحها بينة يعني بين الق...
جلية.
الامر بين القولين آه، ممكن إن بين القولين.
عبادي- بين آه.
القولين لكن م.
في حاجة بس إيه إن ممكن ال- التفسير اللي هو إن عبادي يقصد به المعنى الخاص اللي هو أهل الإيمان على اعتبار إن الشيطان ممكن يتسلط بأشياء أخرى زي السحر والمس وأشياء من هذا القبيل مم.
ودي ان شاء الله عز وجل برضه هتيجي ب- بتفصيلها باذن الله واحنا تعالى.
بالمناسبه عندنا اسئله في في هذا ال- الموضوع يعني الموضوع يعني.
وماله ما فيش اشكال ولا حاجه مم.
يعني آه، بالنسبه لي- اه اتفضل هي وقت آه.
الحلقه بتاع كل قليل نعمل لكم ربنا يبارك يعني ان شاء ربنا الله يبارك فيك يا ما سيدي احنا مصطفى.
عايزين المخرج يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وما يقولناش وما يقولش خلاص.
خلاص نعم. آه، ايضا آه، ربنا سبحانه وتعالى آه، في ال- الايات اللي ذكرها ان كان المانع لابليس من السجود مساله الحقد والاستكبار ان هو يرى من هو اقل منه شانا على حسب ظنه ان يخضع له لان المساله هترتبط بها امور تانية يا شيخ مصطفى مم.
هي ايه الملائكه لما سجدت ربنا كلفها بتدبير امور الخلق لان السجود ده معناه احنا على اتم الاستعداد ان تفعل بنا ما تشاء حتى لو كان لصالح الانسان اللي انت قلت فيه ان جاء في الارض خليفه
مم.
فكانت الملائكه مدبرات العالم بعدها مم.
يعني شوف ما الايمان بالملائكه واركان الايمان بالملائكه كل العالم ده من الملائكه ليه عشان ايه لان هذه لما سجد الانسان ربنا شرفها وكرمها بتدبير امور المخلو- المخلوقات لصالح الانسان فهو سجد معاهم ويخشى برضه من كده مم.
ان يقوم على تدبير امور الانسان او امور اخرى ما هوش عارف تبعاتها لكن هي القضيه بالنسبه لابليس ابليس نفسه استكبر بنص القران قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم وده معناه ان كان في الجنه طب احنا الحقيقة يعني موضوع الشيطان هيفتح معانا آه، ابعاد اخرى وحضرتك يعني احنا هنتكلم معاك- فيه لغايه ما نوفيه حقا لغايه ما نعرف العدو ده كويس ونعرف تفاصيله ونعرف الادله على هذه ال- المسائل بنص حديثنا الحكمة من من من خلق الشيطان وانزاله في ال- الارض وابتلاء الانسان بوجود الشيطان اظن دي يعني يعني مواضيع بتفتحها فضيلتك وهي من الاهميه بما كان لكن اسمح لي في الوقت المطبق من الحلقه نجاوب على بعض الاسئله لأن طيب إحنا وعدنا ونكمل أستاذ بعد مش مش هنكمل مشكلة.
بعد كده إن شاء وهي الله.
سلسله اتفضل، متواصله يعني اتفضل، اتفضل.
احد الاخوه بيقول كيف في اجابات طبعا آه، فكسيه يعني كيف آه، نثبت على الصراط المستقيم وما اسباب ضلال الفرق الضاله اسباب فرق الضاله من سببين اللي هي اسباب الضلال في كل بني ادم مش بس في الفرق الضاله يعني نعم اما شبهات واما شهوات مم.
لان مصدر الخواطر في الانسان زي ما بينا هوى النفس في الانسان ودي اصول اصول الضلال كلها هو الضلال محصوره في بابين يا شيخ مصطفى مم.
إما شهوة تأتي إلى أحدهم ير- يرجو بها العلو والاستكبار على الغير اللي هي مسألة العجب بالنفس العجب بالمكانة وبالكده يعني مم.
آه، عايز يبقى له شأن في قومه أو حسب أو نسب أو ما شابه ذلك فيتعالى يبقى باب الشهوة هو اللي فتح باب الضلال بتحصل فرق الطمع بسبب يعني.
ذلك يقول لك أنا فلان أنت مين أخد بالك إزاي وأنت هتسيب واحد ممكن يكون فقير وعالم وواحد آه، عنده رياسة وعنده وجاهة أخد بالك مم.
إزاي لكن جاهل فصاحب الوجاهة بسبب هوى النفس في قلبه يقول لك لا أنا اللي هتكلم فيضل مم.
الخلق بسبب هذا الأمر أو يكون واحد عنده شهرة واسعة كبيرة جدا جدا مم.
فبسبب شهرته يمنع غيره من أن يتكلم فده من باب يظهر هنا في الحالة تفرق وتحزب ده النقطة الأولى النقطة الثانية أن الشيطان نفسه يأتي بشبهة عندما يجد في القلب هوى في النفس أو ما شابه ذلك هو يجي يزين هذه القضية ويهيئها بحيث تظهر فرقة من الفرق ولو احنا جينا نتابع كل الفرق اللي حصلت سببها إما شهوات أو شبهات أو الاثنين معا يجي واحد مثلا يعني ضربنا مثل بسيط ان طالب علم يقعد بين يدي شيخه آه، في اللي هو الحسن البصري لما جه واصل وصل بن وصل بن عطاء مم.
فجاي واحد يسال فهو المفترض اللي جاوب الشيخ فواحد طلع في وسط الناس وقال مرتكب الكبيره في منزله بين المنزلتين لما جاي الراجل يسال عن مرتكب الكبيره فخديته العزه بالاسم ان يعني الشيخ يعني ازاي تتكلم في حضره الشيخ والطلبه يلوموه فاعتزلهم فقال اعتزل نواصل فظهرت المعتزله الجهم صفوان كان ظهوره سببه ان ناظر السمانيه مناظره هو ملوش في العلم مم.
فازاي ان هو يعني ما يعرفش يتكلم يعني فخديته العزه بالاسم ايضا وبدا يقول كلام عقلي ثم ينزل القران اللي يوافقه ياخده اللي ما يوافقوش ياخدوش فده اللي حصل بالنسبه للفرق اصول الفرق كلها اما بابها الشهوات واما بابها الشبهات نعم آه، احدى الاخوات بتقول اخاف بشده من الجن رغم اني آه، ملتزمه بالحجاب الشرعي طالبه علم ولا اترك القران والاذكار الوقتيه وهذا الخوف منذ طفولتي آه، اخشى ان يكون هذا شرك لا هي القضيه بس ايه ممكن يكون عدم علم بالعدو مم.
ما احنا بنقول احنا في هذه الحلقات بنحاول وبنسعى جاهدين الى ان احنا نعرف تفاصيل الدقيقة عن هذا العدو- العدو من خلال ما ورد وما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه ممكن يا دكتور عرفت يكون الإنسان؟
برضو آه، بتقول منذ طفولتي يعني احيانا بعض الاباء والامهات بيربوا اولادهم على الخوف الشديد عشان ما ينزلش الشارع او كذا فيضخموا له مساله الجن والعفاريت و... وهذا ال- الكلام ده ف- برضو من ضمن الأشياء هو آه.
ممكن يكون إيه ال- الخوف ده خوف طبيعي مم.
إيه يخاف من الضلمة مم.
هيطلع لك عفريت أو شيء من هذا القبيل لكن هو لما يدرس تفاصيل هذه القضية ويبقى على عقيدة قوية فهم فيها اعتقاده صح فيما يتعلق بالجانب الغيبي اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر عنه اللي هو الجن هو نفسه هيحمي نفسه منه بإذن الله تعالى هيشعر أن إن شاء الله.
للنهار وظيفة آه، وفوق وبعدين الليل غير كده وظيفة كمان في مم.
حاجات ربنا سبحانه وتعالى صنعها للإنسان آه، في مقابل آه، يعني السماح للشيطان بأن يتسلط عليه مم.
أولها أن ربنا سبحانه وتعالى جعل ملكا قرينا يهتف بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان نعم في حاجات أخرى بقى من ضمن هذه الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها إن ربنا تكفل سبحان الله ووعد وعده الحق إن مجرد استعاذة الإنسان بالله من الشيطان يوقفه
آه م- من مجرد الاستعاذة ومش كده وبس والرقية الشرعية اللي نزلت لفك ما يتعلق بسحر السحرة وسحر الس- ال- الشيطان اللي بيعمله اللي هو الشيطان المنفصل ده اللي مش القرين يعني القرين ده له نظام في الاستعاذة طب والمنفصل الرقية الشرعية بتوقفه مم.
والمعوذات اللي نزلت عشان خاطره أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى بسط نعم.
يعني يمكن أحد آه، حيل الشيطان لبعض الناس خصوصا بعض ال- ال- آه، المثقفين أو ال- الماديين عموما إن هو يعتبر الكلام عن الشيطان الكلام عن الجن الكلام عن السحر ده كلام قديم وخرافات ورجعية يعني ما يصحش إن لا ده احنا عنده خلل إحنا في, فصل.
في اعتقادي فهذا وإيماني.
أيضا خلل في العقيدة ده يعني خلل أصلاً.
في إيماني أصلا نعم لأن يعني هو- هو- هناك دي هذه أشياء ثابتة يعني في إن الكتاب كان السنة.
الشخص مؤمن بالله أركان الإيمان ليه ربنا جعل أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته مم.
لأن الإيمان بالملائكة هو لو اعتبرها خرافة هيبقى الإيمان بالله عز وجل من باب أولى لأن نعم أنت- أنت شايف ربنا بقى تعمل كل حاجة عندك محسوسات يبقى أنت عايز تقول أنت من أين جئت أنت أنت, أنت شك أصلا أن في إله مم.
وإن هذا الإله استخلفك في أرضه واستأمنك في ملكه ولا استخلف استخلفك في أرضه أخبرك إن في كذا وكذا وكذا والحكمة اللي تمت في نشأة الكون إن معاك ملائكة ومعاك شياطين مم.
وأنت بين نجدين مم.
المفترض في بعض ال- المسلمين بيقولوها من باب ال- يعني استنكار المسألة آه، ان يقول لك انا م- انا مش لا اؤمن بالحسد انا مش مؤمن بالسحر بيقولها كده لا لا، اؤمن أنا مش مؤمن بالسحر ولا بالحسد فنقول لهم ايه اللي مش مؤمن بمسألة السحر هذا يكذب كلام الله عز وجل مم. مسألة خطيرة والنص واضح صريح مم.
فهذا كفر ولذلك يعني اللي زي ده بيبقى معذور بجهله إن كان الجهل من كسبه وسعيه إن كان الجهل من كسبه وسعيه يبقى ده آه، مش معذور بجهله أما إن لم يكن وهو الشخص ما يعرفش الحكم الشرعي ولا عارف قدر المسألة فهذا بيعرف الأول ولذلك احنا ما عندناش في الإسلام إقامة حد على شخص إلا بعد الاستتابة وتعريفه مم.
جايز يكون جاهل مش فاهم أيوة.
لكن اللي بيرد آيات السحر اللي ورد في القرآن هذا كافر بالله العظيم مفيش فيها كلام مم.
نعم.
لانها ايات أي ثابتة نعم، في- في المصحف نعم.
يعني آه، و- وأضف لذلك بالنسبة لمسألة ال- الحسد تفسير الحسد نفسه لازم يكون من خلال العقيدة مم.
لأن الحسد ده لما نيجي نتكلم على قضية الحسد ليه ربنا سبحانه وتعالى بيجعل العين حق وإن الشخص يبص في في حاجة معينة و- ويتمنى لنفسه هذا الخير وسلبي عن الآخر إن ربنا يبتلي الآخر بهذا الأمر إن مم.
أنت لابد إنك أنت تحتاط في العين من من من- من من شره بالاستعانة بربك أن يكفيك شره فإن لم تحدث هذه الاستعانة ربنا يقدر هذا البلاء علشان تذكره برضه وترجع له يعني من دواعي ال- ال- ال- البلاء الاستعانة بالله سبحانه وتعالى اه لازم يعني يرجع لربنا اللجوء إلى يا الله في عز وجل.
المبتدا فربنا يكفيه شره مم.
يا في المنتهى بعد حدوث الحسن نعم هل يجوز قول الله محبة
لا مم.
لان المحبه لا تكون الا شرعيه نعم آه، الله كلمه الله محبه بالنسبه لهذا الامر ما ينفعش نقول ربنا سبحانه وتعالى محبه محبه بيحب كل الناس بيحب الكفار بيحب ال- الاعداء لا انما يحب المؤمنين نعم فالمحبه خاصه بالمؤمنين نعم.
خاصه بالمؤمنين اما انها تكون عامه في العالمين فهؤلاء الذين جعلوا مشيئه الله محبته مم.
وهؤلاء هم الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا فقالوا إن ربنا رضي لنا الشرك ورضي لنا أن نكون هذا والله يحب الكافر لا مم.
طب ربنا طيب.
بس يوجد الكافر آه، أخت عايزة تسمي بنتها آه، ملك هل يجوز التسمية باسم ملك؟
والله هي بالنسبة للتسمية باسم ملك احنا بننصح كل المشاهدين مم.
ان التسمية يكون بالتعبد لاسم لرب العزة والجلال ثابت في كتاب الله او في سنة رسوله مم.
ما سوى ذلك يكون الاسم ما يكونش فيه اهانة للملك مم.
أما أقول ده ملك ملك موجودة لا مش موجودة واخد بالك ازاي فواحد مثلا امه بتشتمها ولا حاجة فيكون الشتيمة في الملك فهتشتم جنس الملائكة معاه فيحبذ ألا فيحب لا تسمى.
تسمع نعم.
مم. آه، شيخنا والله تعبت من تقلب قلبي الرسالة بتقول كده والآن قلبي ميت لا يخشع أبدا ماذا أفعل؟
آه، اولا تسأل الله عز وجل ان يرزقها الخشوع مم.
ده حاجة لان ربنا كمان في حاجة مع الخ- الخشوع والخشية اللي هو العلم مم.
ننصحها بطلب العلم ودراسة العقيدة ودراسة أصول العقيدة كمان هتفيدها جامد جدا لأن رب سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء عندي برضه سؤال- سؤال سريع آه، إحدى الأخوات بتقول أو أحد الإخوة عند شراء كتاب منة القدير اه لم أجد معه سي دي فكيف الحصول عليه؟
اطلب من المكتب السي دي تكتب المكتب السي دي آه.
هي معاها اتنين DVD مم.
اتنين DVD فيها حوالي 30 آه، آه، محاضرة المحاضرة قرابة ساعتين وشوية يعني ففيها شرح الكلام ده بالتفصيل صوت وصوت طيب واحنا طبعا ختمنا البرنامج وبنقول للمخرج معانا اخر سؤال نرجوكم زيادة وقت البرنامج او اضافة يوم اخر فما احوجنا لعقي... للعقيدة لنعبد الله على علم وتحصين من فتن اخر الزمان والله يا شيخ مصطفى انا مش عارف الحلقة انتوا آه، آه، مش دي ساعة مدة الحلقة ساعة ما انا انتوا قلت بتاخدوا لا- منها قد ايه بالظبط الحقيقة معانا اسئلة مش كتير قادر.
أوي يا هشام لكن ما خدناش لكن انا قلت لهشام يا المخرج على يستعيذ فكرة بالله من اللي- الشيطان اللي انا الرجيم مجهزه النهارده ما قلتش منه حاجة آه، ان شاء الله باذن الله الله سلسله يكرمك.
آه، يعني متصله مع آه، استاذنا الله الدكتور يحفظك يا مصطفى آه، محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة الذي يمتعنا كل حلقة ويفتح شهيتنا على العلم وعلى دراسة العقيدة على معرفة قلوبنا وخواطرنا وما يدور وعرفنا يعني آه، آه، بابا صغيرا من هذا العدو الذي يتربص بنا نستعيذ بالله منه الشيطان الرجيم نشكرك فضيلة الدكتور جزاك الله خيرا وأسأل الله أن لا يحرمنا من علمك النافع ربنا بإذن يبارك الله فيك وجزاك الخير اللهم آمين.
الله يكرمك ونشكر لحضراتكم حسن التواصل والمشاهدة والاستمتاع معنا بعلم فضيلة الدكتور وحتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى قبل ساعة من الآن في لقاء عقيدة جديد نشكر مخرجنا هشام النجار أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله إلا الله لا